إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا يوم الأربعاء والذي يوافق الثالث من شهر رمضان سنة 1432 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي يوافق الثالث من شهر أغسطس سنة 2011 ونتابع فيها مدرسة الحياة وهو شرح لكتاب ابن الجوزي رحمه الله والذي عنوانه بصيد الخاطر وخاطرة اليوم عنوانها من أدوى الأدواء الكبر يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس الخاتم ثم رمى به وقال شغلني نظري إليكم ونظري إليه وقوله هذا رجل يتبختر في حلته مرجلا جمته خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فرأيت أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلبس ثوبا معجبا ولا شيئا من زينة لأن ذلك يوجب النظر إلى النفس بعين الإعجاب والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي لئلا يقع منهم بطر في المشي ولبست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها درعا لها فأعجبت به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه ولما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام قال ألهتني هذه عن صلاتي وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب ولهذا حرم الحرير وأقول على أسباب هذا إن المرقعات التي يتنوق فيها المتصوفة بالسوارك والتلميع ربما أوجبت زهو اللابس إما لحسنها في ذاتها أو لعلمها أن لعلمه أنها تنبئ عنه بالتصوف والزهد وكذلك الخاتم الذي في اليد وطول الأكمال الأكمام والنعال الصرارة ولا أقول إن هذه الأشياء تحرم بل ربما جلبت ما يحرم ما يحرم من الزهو فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره وقد ركب ابن عمر نجيبا فأعجبه مشيه فنزل وقال يا نافع أخله في البدن عصب هذه الخاطرة يدور حول آفات نفس كل إنسان على حدة لأن الذي يفسد نفسا قد يصلح أخرى فهو إذا كان النظر إلى زينة الملابس تفسد نفس إنسان فهناك آخر لا يصلح حاله إلا بهذا ولهذا ينبغي أن نفصل الكلام في هذا لأن ابن الجوزي أجمله كله فربما أحدث شغبا على المعنى هو يقول نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم ثم رمى به وقال شغلني نظري إليكم ونظري إليه هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وكذلك رواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ثم قال شغلني نظرة إليه ونظرة إليكم ثم رمى به وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بلبس خاتم وكذلك ذكر حديث الرجل الذي كان يتبختر في حلته مرجلا جمته فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك ورد في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر وعند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وعند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك أن رجلا كان ممن كان قبلكم ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه منها في ذكر بني إسرائيل وباب ذكر بني إسرائيل ورد في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري وأورد فيه الإمام البخاري أحاديث عن بني إسرائيل فهذا الحديث الإمام البخاري أورده أيضا في كتاب اللباس وهنا ينبغي أن نفصل القول بما يسمح به المقام والوقت على مسألة الخيلاء لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بينما رجل يمشي يتبختر في حلته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة الجلجلة هي الحركة المضطربة يعني كأنه يخسف به يرمى به في الأرض ثم يرتفع إلى مثلا السقف فيرتطم بالسقف فينزل إلى الأرض وهو هكذا مذ خسف به إلى يوم القيامة وهذا سببه الخيلاء وذلك الإمام البخاري أورده في كتاب اللباس لكن البخاري الحقيقة بوب ثلاثة أبواب على الولاء يمكن بعض التبويبين بينها باب الباب الأولاني لما قال فيه باب اللبس أو الجر الإزاري بغير خيلاء وبعدين الباب ده الباب الثاني في كتاب اللباس الباب الرابع قال باب ما جاء أسفل الكعبين والإزار في النار الباب الخامس قال باب من جر ثوبه خيلاء يبقى أنا لما أخد بالي من تبويب البخاري التبويب الأولاني اللي هو الباب الثاني باب من جر إزاره بغير خيلاء أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء يبقى ده موافق للإيه؟ موافق للتبويب الحديث الثاني ال- الذي أورده تحت هذا الباب حديث أبي بكرة الثقفي قال بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فخرج مسرعا يجر ثوبه ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبويب البخاري لما يقول باب من جر إزاره بغير خيلاء يبقى أنت تفهم منه الإباحة ولا لا ما أنا قلت لك حديث ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه أبو بكر الصديق قال رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي وأنا أتعهد قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء يبقى كأن مفهوم الكلام أن البخاري يقول من جر لغير الخيلاء فإيه فيجوز لكن الحديث الثاني الحقيقة أنا يعني شايف أن هو فيه أو الدلالة فيه غير واضحة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج مسرعا يجر ثوبه ودي حالة ضرورة زي ما يكون واحد بيقول لك الحق في حاجة حصلت بره فأنت بتلبس وأنت بتجري فده ليس جرا كالحديث الذي ورد التنبيه عليه في حديث ابن عمر من جر إزاره من القيلاء لم ينظر الله إليه فيمكن الحديث الثاني اللي هو حديث أبي بكرة يعني غير واضح المعنى بالنسبة لتبويب البخاري رحمه الله لا يفهم من تبويب البخاري أن الذي يجر ثوبه بغير خيلاء أنه يجوز بدليل التبويبين اللذين جاء بعد ذلك التبويب برقم في الباب رقم أربعة قال باب أسفل الكعبين من الإزار ففي النار الباب الخامس اللي بعديه مباشرة باب من جر إزاره خيلاء طب هو لماذا أفرد البابين عن بعض إلا أنه يرى التفريق بينهما لكن كلاهما حرام أورد في حديث في حديث في تبويب أسفل الكعبين والإزار في النار أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وفي الحديث التبويب اللي بعده اللي هو من جر إزاره من الخيلاء أورد في حديث ابن عمر السالف الذكر وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا العلماء لهم كلام كثير في المسألة دي منهم من يقول زي النووي من جر إزاره بغير خيلاء جاز له ذلك وجر الإزار كان من شارات الكبراء قديما تلاقي الملوك والناس اللي هم أصحاب المناصب العالية يطيلون ذيل ذيول ثيابهم النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالين الحالة الأولى أن يجر مجرد جر يعني الإزار ينزل تحت القدم تحت العظم الناتئ أعلى القدم لو نزل الإزار عن العظم الناتئ أعلى القدم يبقى في النار إيه اللي في النار؟ القدم مش الثياب طبعا القدم لأن صاحبه يعذب بها إنما الجائز أن يكون فوق العظمين النتائين مباشرة وانت لو يعني جعلت الثياب فوق العظمين النتائين لا يظهر إطلاقا أن الثياب قصيرة إنما حالة الاستحباب أن يكون الثوب إلى نصف الساق وهكذا كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثوب كثير من الصحابة يعني كهيئة المشمر يعني ده الحالة المستحبة ويكره أن يرفع فوق ذلك ليه؟ لأنه بهذا تنكشف الركبة وربما تنكشف الفخذ وهذا كله إيه؟ مكروه مكروه فعله يعني إذ إن لم يكن هناك داعيا إلى ذلك ده أول حكم الحكم الثاني إذا أضاف إلى هذا الجر الخيلاء ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فيبقى ده فيه تشديد في العقوبة أكثر من مجرد أن يجر ثوبه لو جر ثوبه بغير خيلاء بيعذب لو جر ثوبه بخيلاء لا ينظر الله إليه والعلماء اللي زي النووي اللي قال لك يحمل المطلق على المقيد في المسألة دي قال لك النهي عن الجر جاء مطلقا وقيد بذكر الخيلاء لما نفهم بقى الحديث من جر إزاره من الخيلاء أي بسبب الخيلاء لم ينظر الله إليه يبقى مفهوم الحديث مفهوم المخالفة الحديث إيه من جر ثيابه بغير خيلاء يبقى إيه ليس عليه شيء ده بيسموه حمل المطلق على ليه على المقيد المطلق الذي جاء بغير صفة المقيد الذي قيد بوصف لو قلت مثلا رجل ده لفظ ايه مطلق كل انسان ذكر يبقى رجل بهذا الاعتبار لكن لو قلت رجل طويل يبقى القصير ايه مش معني بالكلام لو قلت رجل ابيض يبقى قيدته بالايه قيدته بالبياض تقول اريد رجلا يبقى كل الرجال يدخلوا تحت المعنى قلت اريد رجلا طويلا يبقى قيدت ليه وصف الرجل بايه بالطول يبقى كل قصير يخرج من الايه يخرج من المعنى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره اهو ده المطلق يروح يسحب اي بقرة من الشاء ويذبحها خلاص اجزأته فلما تعنته قال بقرة صفراء كان ممكن اي بقرة صفراء تنفع لكن قيدها بقيد اخر قال فاقع لونها يبقى ده قيدها بايه بقيدين اهو والقيد الثالث تسر الناظرين ممكن تبقى لميعة قوي لونها فاقع ما بتحجبكش ينظر إليها أغلب الناس يقول لك إيه اللون ده مثلا يبقى لما تعنته أم قيد وصف البقرة بثلاث إيه بثلاث أوصاف فلما تعنته قيدها بقيد أكثر أصعب يعني بحيث أن إيه لا تكاد تجد هذا القيد إلا في يعني البقرة دون بقرة كده يعني فالمطلق مطلق زي ما هو واضح من اسمه والمقيد لابد أن يقيد بالصفة فأنا لما أجي أقول من جر إزاره من الخيلاء لو لما أقول لي الأول من جر إزاره لم ينظر الله إليه يبقى أي واحد يجر الإزار مع أي قصد يبقى لا ينظر الله إليه لكن لما أجي أقول من جر إزاره من الخيلاء يبقى اللي ما عندوش خيلاء إيه لا شيء عليه فالنووي وطائفة من العلماء قال لك يحمل المطلق على المقيد يبقى ايه الذي يجر زر من الخلاء فقط هو الايه المذموم المطلق مش عايز ادخل يعني افصل في مسألة المطلق والمقيد من الناحية الأصولية لكن بس عايز اوضح حاجة المطلق حاله مع المقيد بيجي في أربعة أحوال إما أن يتفق الحكم والسبب أو يختلف الحكم والسبب يبقى دي طرفان أهو واحد في اليمين واحد في اليسار اتفق الحكم والسبب واختلف الحكم والسبب يبقى الحالتين الحالة الثالثة اتفق الحكم واختلف السبب الحالة الرابعة اختلف الحكم واتفق عكسها اختلف الحكم واتفق السبب يبقى انا عندي اربع ايه اربع حالات في حالات حالتين لا يحمل مطلق المقيد فيها خالص وفي حالتين يحمل مطلق المقيد فيها الذي يعنيني في هذا البحث هو قول العلماء إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد احنا كنا الآن بنرد على كلام من يقول يحمل المطلق على المقيد إذا جر إزاره بغير خيلاء يجوز احنا بنرد على اللي بيقول بكده ليه لأنه حمل المطلق على المقيد بال- زي ما أنا شرحت دلوقتي إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد خلاص طب تعالوا نشوف الحديث اللي معانا حديث ابن عمر ده في سنن أبي داود وغيرها يقال النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار في النار ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يبقى دي إيه مقطعين اهم تمام السبب واحد في الاثنين ولا مختلف واحد وهو ليه جر الإزار ما هو ال- ال- أسفل الكعبين من الإزار في النار ده بسبب إيه أنه جر إزاره والمقطع الثاني من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه طب لم ينظر إليه إليه ليه لأنه جر الإزار إذا السبب واحد في الاثنين ولا لا السبب واحد ننظر في الحكم أسفل الكعبين من الإزار في النار طب هو ذكر خيلاء ولا غيره ما ذكرش خيلاء قال مجرد انه يطول ثيابه بس في النار ده حكم طيب من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه ده حكم تاني ايهما اصعب في النار ولا لم ينظر الله اليه لم ينظر الله إليه يبقى الحكم اختلف ولا لا الحكم اختلف يبقى اتحد السبب واختلف الحكم يبقى لا يحمل مطلق المقيد هنا يبقى كل حديث لوحده وده اللي الإمام البخاري أومأ إليه بالتبويب قال باب أسفل الكعبين من الإزار ففي النار والتبويب اللي بعديه باب من جر إزاره من الخيلاء قال لي طب هو لو كان يرى أن المطلق يحمل على المقيد ما كانش باب التبويبين دول واضح أنه يريد بالتبويب الأولاني معنى مستقلا ويريد التبويب الثاني معنى إيه؟ معنى مستقلا يبقى طول الإزار ممنوع ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وصححه حديث ابن عمر برضه اللي هو من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه في زيادة في الحديث ده فقالت أم سلمة يا رسول الله وما يفعل النساء بذيولهن إذا كان أسفل كعبين مازال في النار طب الست اللي مطولة هدومها دي تعمل إيه حتى برضه هيبقى في النار مما يدل على أن أم سلمة فهمت أن الحديث على العموم يشمل الرجال والنساء ولذلك قالت له طيب إذا كانت المسألة كذلك طب النساء يعملوا إيه إذا تنكشف أقدامهن لو هي هيبقى ال- تبقى زي الرجال بالضبط تنكشف أقدامهن قال يرخينه شبراً الشبر من أول ال- ال- ال- ال- ال- ال- العظم الناتج طب ده شبر ولو هي بتمشي بسرعة شوية هتظهر رجليه لأن انت عارف الثوب الإنسان لما يمشي بسرعة بينحسر عن قدميه فقال فقالت إذا تنكشف أقدامهن لو المسألة شبر بس إذا كان الرجالة اللي هم الرجالة المطولين ده مزودينها شبر ومع ذلك لما بيمشي يمد كده في المد بتاعه ده بي- بيبان رجليه قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك طب لما الست ترخي الثوب ذراعا هتعرف تمشي فيه ولا هتتكعبل اكيد هتتكعبل فيه مش كده قال لك ما اصل مش لازم يكون الذراع قدام زي ورا لا قدام يبقى ممكن يبقى شبه وشويه ولكن تجرجره وهي ماشيه من ورا واحد يقول لك طب الشارع مليان النجاسات ومش عارف ايه والكلام دوت وهتلم ال- كل حاجه وهي ماشيه بتاع يقول لك ايه ما بعده من الارض يطهره حتى لو اصاب الثوب ايه نجاسه فكونه ام سلمه تسال عن التفريق ما بين الرجال والنساء يبقى فهمت ان الحديث انما هو للعموم ومعنى ان هو عام في الرجال والنساء يبقى لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحاله ايضا يبقى عندنا يمنع من حمل المطلق على المقيد الحالتين دول اتفاق السبب واختلاف الحكم الحاجة الثانية حديث أم سلمة اللي هي بتقول فما تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله ال- أبو نعيم في كتاب الحلية روى أثرا عن ابن عمر ورأيت الذهبي علق عليه في السير تعليقا نفيسا جدا يتعلق بهذا المعنى فرأيت أن أقرأه عليكم لما فيه من نفاسة لأن ابن الجوزي أشار في آخر الكلام قال لك الجماعة المتصوفة هو قال إن أي ثوب يحملك على الزهو يبقى لا يجوز طب الجماعة المتصوفة اللي بيلبسوا الهدوم المقطعة والمزيتة في ناس بيلبسوها للشهرة علشان يقال عليه إيه؟ زاهد عابد متخلي عن الدنيا ده ممنوع في حقه برضه برغم انه لابس مقطع اهو ولابس مزيت ده ده ممنوع في حقه ليه؟ لأنه أثار الإعجاب الكامن في النفس فأي شيء يثير الإعجاب في النفس سواء كان من أعلى الأشياء أو من أدناها فهو ممنوع ممكن أنت تلبس أفخر الثياب ولكن لا يؤثر هذا في نفسك مفيش فيه مشكلة عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأدب المفرد وفي مسند الإمام أحمد اللي هو وصية نوح عليه السلام قال إن نوحا دعا ابنه وقال أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين الاثنين اللي نهاهم عنه قال وأنهاك عن الشرك والكبر فقال رجل يا رسول الله هذا الشرك عرفناه فما الكبر أهو أن يكون للرجل نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال له لا يعني جزمة من اللي هي مثلا ب 500 600 جنيه أو 1000 جنيه أو الكلام ده وبيلبس لميع وحاجات زي كده وبيمشي هو ده الكبر قال له لا قال أهو أن يكون له حلة حسنة لابس هدوم جميلة وجديدة ومكوية و... قال له لا قال أهو أن يكون له دابة يركبها حتى لو كانت من أفخم أنواع السيارات هل أنا لما أحب أركب سيارة فخمة جدا و بمليون بمتنين مليون بالكلام ده وأنا راجل معايا فلوس الحمد لله ومش أنا يعني ها احنا الحمد لله معانا الستر آه، لكن بحب اركب سيارات فخمه وما احبش السيارات الخفيفه اللي كل طول ما ماشي تقعد ايه تتنطط بيه على الطريق اللي عايز ايه بط حاجه زي البطه كده ومعايا فلوس الحمد لله وكب- اركبها ال- ده في مشكله عليا قال له لا قال له اهو ان يكون له اصحاب يجالسونه قال لا قال فما الكبر اذا لا، إذا كان كل ده لا يعد كبرا وخلي بالك الكلام ده على عكس كلام ابن الجوزي ابن الجوزي بيقول لك آه، اللي الزي- اللي يلبس زينة ومش عارف ايه يقعد يبص لنفسه لا ابن الجوزي له معنى آخر بس أنا عايز أفض الاشتباك عشان مفيش حد يتصور إن الكلام ابن الجوزي يعارض الحديث يعني قالوا فما الكبر إذا قال الكبر سفه الحق وغمط الناس وهذا ورد معناه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل, إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسن قال ليس ذاك كبرا إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس أو وغم وغمط الناس الحديث الأولاني وغمصه الغمط أو الغمص الاحتقار سفه الحق تسفيهه واحتقاره اللي هو زي بطر الحق يعني يبقى إذن الظاهر لا يدل على أن هذا من الكبر إلا إذا انضاف إليه ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس غمط الناس يعني احتقارهم بطر الحق لا بد أن يكون المتكلم رجلا ذا مكانة حتى أقبل منه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك يقولون ما أجمل هذا القرآن لكن لو نزل على رجل آخر كأبي لهب أو كأبي جهل مثلا من علية القوم كنا قبلنا هذا الإيه أهو ده بطر الحق يرد الحق لمجرد إن أن حامل الحق لا يعجبه وفي ناس كده إذا لم يكن المتكلم من علية القوم ومن أسرة محترمة والكلام دوت يرد قوله يقول لك ده, ده, ده ساكن فين ده ده ساكن في الحكر تقريبا الراجل اللي بيتكلم ده أو ساكن مش عارف في أني مكان أو ده. طب والسكن ده إيش دخله بالموضوع فده نوع من ايه ده نوع من بطر اللي حق اي رده لان المتكلم ليس في مكانة كبيرة فابن عمر رضي الله عنهما لبس ثوبا او يعني اوصي ان يلبس ثوبا آه يقول يعني الراوي رأيت ابن عمر وعليه ثياب خشنه فقلت إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخرسان وتقر عيناي أن أراه عليك نفسي إنك أنت تلبسه ليه دومه من الخيش بلبس دوم الخيش يعني قال أرنيه فلمسه فقال أحرير هذا لان انت لما تجيب مثلا القماش السموكن ده او ده وتمسك الخيش بتاع الشوال هتلاقي ايه ان السموكن ده حرير يعني هي كانت حاجه زي كده يعني من من نعومته يعني قال احرير هذا قلت لا انه من قطن قال اني اخاف ان البسه اخاف ان اكون مختالا فخورا والله لا يحب كل مختال فخور شوف الذهبي علق على هذا الأثر بقوله قال كل لباس عايزك بس ايه تدي دماغك وعقلك للكلام بتاع الذهب كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الفرجية اللي هي الايه ثياب كان لها أكمام واسعة وكانت دي علامة الايه علامة الثراء وكانت الأكمام تباع وحدها يعني واحد لما كان يتعذر زمان وأنا قرأت هذا في سيري جماعة من العلماء كان يتعذر زمان كان يبيع كم آه ليه لأن الكم كان له تمن والأكمام دي كانت من تمام زيان زينة الايه الثوب وكان يباع وحده الكم قال فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوفة بفرو من أثمان أربعمائة درهم ونحوها والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال ما في خيلاء ولا فخر وهذا السيد ابن عمر يخاف على نفسه ذلك وكذلك ترى الفقيه المترفى إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه اللي هو إيه يجر إزاره هو وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار يقول إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعل هذا خيلاء فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء ويعمد شوف الكلام بتاع الذهبي بقى يعمد إلى نص عام مستقل فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء أو ده نفس كلامنا إن إحنا قلنا لا يحمل المطلق على المقيد ده في سكة وده في سكة وذاك البخاري بوب تبويبين على الحديثين مما يدل على أنه لا يرى حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة يقول ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ليه لأن كان كان أبو بكر الصديق يرفع إزاره فوق الكعبين ابتداء ولكن كما روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال رأيت أبا بكر رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض وروى ابن سعد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر أجنأ يسترخي إزاره من على حقوه كان أبو بكر كان رجلا نحيفا فكان الإزار بينزل منه عشان رفيع عارفين أنه الإزار كان زمان ولحد وقت قريب بل هو موجود في مثلا بلاد بعض البلاد العربية يربط الايه الازار والبطول ده بحبل مش باستك لا يربطه بحبل فهو ابو بكر الصديق لما كان يربطه بحبل وبعدين هو رفيع كان يوم ينزل منه فيوم يشده لفوق يشد لفوق دي مش معناه انه اطال ذيله ابتداء لا ده كان ذيله كان فوق الايه فوق الكعبين لكن لانه كان كان نحيفا زي ما قلت لكم فكان بيسترخي منه بينزل ومع ذلك كان يتعهده فيشده ايه الى اعلى اهذا يستوي مع رجل اول ما يروح للترزي يقول له آه اسل الكاكولا ولا الجبه لحد الارض يعني ده ممكن الاثنين يستووا مع بعض يعني فيأتي هذا اللي هو بيفصل الجبة بتاعته ونزلها لحد الأرض يقول أبو بكر إيه كان يسترخي إزاره طب أبو بكر لم يكن يشد يجر إزاره ابتداء لكن كان يسترخي نظرا أنه كان نحيفا فالذهبي يقول فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا بل كان يشده فوق الكعب ثم هو فيما بعد يسترخي وقد قال عليه السلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه ومنه طول الأكمام زائدا ده داخل في الإسبال برضه وتطويل العذبة بتاع العمام عارف العذبة بقى لها ديل في الآخر فساعات يطول الديل يوصلها لحد إيه لحد أسفل الظهر يعني وكل هذا من خيلاء كامن في النفس وقد يعذر الواحد منهم بالجهل والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة فإن خلع, فإن خلع على رئيس خلعة سيراء من ذهب وحرير وقندس يحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع ولبسها الشخص بسحبها ويختال فيها ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات يعني بقول لك يعني لو لبس الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع فأقول لك ساعات يلبس من الفرو وجلود السباع والكلام ده وإذا أنت ما لم تهنيه بهذا يزعل منك يعني ولا سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس المكس اللي هو الضرائب يعني أو ولاية شرطة فليتهيأ للمقت وللعزل وللإهانة والضرب وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا فرضي الله عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها والقضاء من مثل عثمان فيرده ونيابة الشام لعلي فيهرب منه فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فده كلام الذهبي رحمة الله عليه يريد أن يقول أن كل شيء يبعث على الخيلاء في النفس فإنه محرم حتى ولم ولو لم يكن من ذهب ولا من حرير الرجل الذي يسكن في قصر منيف يكلف ملايين الجنيهات يعمر جنباته بالتسبيح أفضل ممن يسكن في كوخ يتقلب فيه أشرا وبطرا فالمسألة في النهاية ترجع إلى فعل القلب ولا ترجع إلى الصورة الظاهرة لكن ابن الجوزي رحمه الله إنما أشار إلى الصورة الظاهرة لأنه هناك تناغم وارتباط قوي بين الظاهر والباطن فيستحيل أن يكون باطن الرجل صحيحا وظاهره على عكس ذلك والعكس بالعكس عشان في ناس بيقول لك الظاهر بخلاف الباطن يقول لك ربنا رب قلوب ايوه اصل ده كلام مظبوط ان المرء يوزن يوم القيامه بقلبه ده كلام صحيح وفيه حديث في الصحيح يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضه لما تحط على الميزانة في الدنيا يجيب 160 وساعات الميزان يقول لك هاي ها يعني الميزان ايه ما يعرفش يجيب جدته بالضبط وزنها قد ايه ده الرجل ده اللي هو 160 فصاعدا ده يوضع في الميزان فما يزن عند الله جناح بعوضه بخلاف واحد زي ابن مسعود كان إذا مشى تكفأه الريح من دقة ساقيه وضعفهما حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أثقل في الميزان من أحد يعني أنت لو وزنت ابن مسعود على بعضه كده يطلع في حدود كم وخمسين كم وستين كيلو ستين كيلو تسعة وخمسين تمانية وخمسين في الحدود دي أهو ده رجلاه وقدماه أثقل في الميزان من أحد عند الله يوم القيامة فربنا عز وجل يعني يزن المرأة بقلبه هذا ما فيش, ما فيش كلام لكن هناك تناغم كما قلت بين الظاهر والباطن شو كل واحد يكون باطنه مستقيم 100% وظاهره على خلاف الاستقامة أبدا هذا غير موجود يعني فابن الجوزي يقول فرأيت أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلبس ثوبا معجبا ولا شيء ولا شيئا من زينه ليه لأنه يوجب النظر إلى النفس وهذا يعني الإعجاب والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي لئلا يقع منهم بطر في المشي طبعا ده ممكن في بني إسرائيل والأحبار أنت عارفين الأحبار كان يغلب عليهم الورع النصارى أصحاب بدعة واليهود أصحاب فسق ليه؟ لأن اليهود علموا فبدلوا واليهود والنصارى ابتدعوا أي زادوا في العبادة ما ليس منها عشان كده ابن المبارك كان يقول من فسد من علمائنا كان له شبه باليهود ومن فسد من عبادنا كان له شبه بالنصارى وكما قال الله عز وجل في شأن النصارى ورهبانيتنا ورهبانية ابت- ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا هنا الاستثناء منقطع يعني ما ابتدع النصارى الرهبانية مع أننا ما كتبناها عليهم ولا فرضناها ولا دللناهم عليها لكن هم ابتدعوها من عند أنفسهم من باب زيادة العبادة زي ما كان بعض الصحابة عايز يعمل كده برضه أراد أن يختصي يختصي حتى لا يكون له هرب في النساء قال ولو أذن لنا لاختصينا عشان يبقى متفرغ لإيه؟ متفرغ للعبادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك آه، وبعض الصحابة وهو ماشي في جبل وجد غارا ولقى فيه عين مية فقال إيه لو اعتزلت في هذا الغار وأدي المية العذبة وهشرب منها والكلام ده ولكنه أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل هذا فلما قال له ذلك قال إن الله لم يكتب علينا الرهبانية إنما بعثت بحنيفية سمحاء يبقى النصارى ابتدعوا الرهبانية زيادة في الايه؟ في الطاعة ابتغاء رضوان الله ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها يعني يقول لو أنهم التزموا ما فرضوه على أنفسهم في زيادة التقرب ماشي لكن حتى الذي فرضوه على أنفسهم لم يلتزموه فذمهم مرتين ذمهم على البدعة وذمهم على أنهم إذ ابتدعوا لم يلتزموا هذه الإيه؟ هذه البدعة فالحبر من أحبار بني إسرائيل كان ممكن يعمل حاجة زي كده من باب أن نفسه لا تداوى إلا بهذا لا تداوى إلا بهذا يعني بعض ال- ال- العلماء لما كان الناس يقبلون على يديه قامت قام رابط ايده ومعلقها في رقبته طب ده انت هتبوس على ايده ازاي ده بقى ما هو مش عايز حد يعمل كده ويقول لهم يا جماعه ما تعملوش لا ما فيش فايده لازم يعملوا كده انا عامل القصه دي خلاص وطبعا هيسلم عليه بالشمال لا الشمال ده للقفل ها ما فيش سلام بالشمال خلاص يبقى هيلمسه بس كده ده مش مطلوب من الإنسان أنه يعمل حاجة زي كده ليتفادى هذا هو شايف ان المسألة تقبيل على ايده والكلام دوت بيعمل له مشاكل نفسية وعجب و- والى اخره فعايز يعمل حيلة فقام عاملها لكن أهذا يلزم أن يفعل كل إنسان هذا؟ لا في واحد يبقى قوي يشد ايده بتاع الكلام ده ينهى الناس إلى آخره لكن مش مطلوب منه أن يعمل حاجة زي كده بعض العلماء المعاصرين قال لك الست لما يكون صوتها جميل وممكن يفتن يستحب لها أن تضع حصاة تحت لسانها ليه يا مولانا قال لك عشان صوتها يبقى خشن طب لو ما حطيتش حصواية تحت لسانها قال لك ما ده هتدخل في ايه يا هتدخل تحت النهر ولا تخ... ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض طب هي لم تخضع بالقول هي صوتها كده صوتها جميل لوحده كده هل يلزمها انها تحط حصوات تحت لسانها ولا تحطه في عين الحسود ها لا لا يلزمها طبعا انها تحط حصوايه ولا الكلام ده كل ده من التكلف الا ان يكون هذا شيئا مخصوصا لا نقول ان الشرع امر به هي شافت انها هتتقي الفتنه بحاجه زي كده فعملتها لنفسها بدون ما تلتزم ان هذا من الشرع فكل واحد عارف المرض بتاعه بيعالجه بطريقته الخاصة لكن لا يلزم من هذه الطريقة أنها تكون طريقة مسلوكة كل واحد لازم يعملها فالأحبار من بني إسرائيل كان يمشي بالعصاية عشان كل شوية إيه يعمل كده وهو ماشي يقوم إيه ي- ي- يعني يحمي نفسه أنه يمشي فاتح صدره وعمل عضلاته كده وماشي بالطريقه اياها دي لا فدي حاجه برضو ايه قد تكون مشروعه في بني اسرائيل لكن هي ليست مشروعه ايه عندنا وقد لا تكون مشروعه في بني اسرائيل لكن راوا ان هذا من جمله التواضع الذي يسلكونه حتى لا يدفعوا هذا الى الفخر او الخيلاء وبعدين جاب حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها لبست درعا فأعجبت به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه طبعا هذا باطل آه، كذب والأصل القصة مش كده يعني أنا معرفش ابن الجوزي آه، يعني جاب الحديث ده منين يعني ممكن يكون حديث موضوع أو كده لكن الحديث الذي وقفت عليه في حلة الأولياء آه، أن أبا بكر هو الذي قال لها هذا وليس النبي عليه الصلاة والسلام آه، تقول أم المؤمنين أو ينسب إليها أنها قالت أنها لبست درعا فأعجبتها فنهاها أبو بكر عن ذلك وقال لها إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه ما دامت الزينة عليك وطبعا هذا باطل أيضا لأن في راوي اسمه إسحاق ابن بشر صاحب كتاب المبتدأ في أخبار الخليقة والكلام ده وهو كذاب باتفاق العلماء والراوي عنه آه، ضعيف أيضا اللي هو راوي كتاب المبتدأ أيضا ضعيف لكن احنا ايه كفايه علينا الكذاب ده أن يسقط هذا الخبر جملة واحدة وقال ولما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام قال ألهتني هذه عن صلاتي وده صحيح في البخاري وغيره أن أبا الجهم ابن حذيفة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة الخميصة يعني زي ثياب لها أعلام يعني فيها زينة وكده يعني وكان أبو الجهم أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما لبسها ونظر إلى أعلامها والزينة اللي عليها أول ما خلص صلاة قال إيه ابعثوا لأبي الجهم بها وأتوني بأنبجانيته الأنبجانية ده ثياب غليظ ليس فيه أعلام وليس فيه لا زينة ولا شيء من هذا إنما لما قال أرسلوا هذه إلى أبي الجهم لأنه هو الذي أهداه أهداها إليه فيبقى هو أولى بها وقال هاتوني بالأنبجانية بتاعته طب النبي صلى الله عليه وسلم ليه رد دي وأخذ منه الكساء الثاني حتى لا يتصورن أبو الجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته والعلماء استنبطوا من هذا إن أنك إذا وهبت إلى رجل هبة فردها إليك فيجوز لك أن تأخذها منه بخلاف ما إذا أهديته هدية ثم طلبتها أنت إذا اديت له الهدية وطلبتها منه مرة ثانية ده منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه عشان كده أي واحد يدي لواحد هدية ما ياخدهاش تاني ودي بتكثر في الرجل لما يكون خاطب واحدة من الغرائب ان ان في واحد خطب واحدة ودي اتكررت أكتر من مرة يعني لما يجوا يستفتوني في ال عنده كراسة خد مثلا دستة جاتوه وهو رايح يكتب في الكراسة اشتريت دستة جاتوه من المحل الفلاني بكذا خلاص أي حاجة حقيرة كانت لا نفيسة أي حاجة الكلام ده إيه كان يكتب الإيه يكتب الكلام ده فلما يفسخوا خطوبة مع بعض يقوم يطلع لها إيه كشف الحساب طب يا ابني الجاتوه ده أولا أنت لما جبته وخد المطبخ ما الست أم البتاع قامت جايبه لك حتتين طفحتهم طب أنت ما نزلتش دي من الحساب ها طب لما انت رحت وعملوا لك عزومه ذبحوا لك ده كربط ومش عارف ايه والكلام ده وكلت وشربت شاي وشربت عصير والكلام ده والكلام ده, ده ما حسبتوش ليه؟ وسالتهمش عن ال ال ال ال العزومه دي كلفت كام برضه حسبتها طالما انك انت ماشي بالسحتوت ها وكل حاجه عمال تحسبها والكلام ده لا كل الكلام ده لا يجوز له أن يأخذه شرعا إن رضي أن يكون كالكلب يتقيأ ثم يأكل قيئه يقبله والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصورة المستبشعة لأن مفيش ذو مروءة ممكن يعمل حاجة زي كده لكن إيه اللي بيترد اللي هو ما يجري مجرى المهر في العادة يعني مثلا إيه خلاص هو خطبها والكلام يقول لك نجيب شبكة طب الشبكة دي مكلفة كام؟ مكلفة 20000 جنيه فلا خلاص قبل ما يكتبوا الكتاب زعلوا من بعض حبوا يفكوا الموضوع الذهب ده يبقى بتاع مين ما فيش حد يقول لي الذهب هدية لأن ما فيش واحد بيكمل عشانهم يبقى بيدي هدية بعشرين ألف جنيه ها لكن جرت العادة إن هو يدفع ده مقدم مهر مما يدل على جديته في أن يمضي الإيه؟ الخطبة علشان يصل إلى عقد لكن لو جاب لها مثلا حلق مثلا خاتم 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه طبعا دلوقتي أظن ما يجيبوش حاجة دلوقتي الذهب بكام؟ حد خاطب قريب 267 أظن 300 لا لا 300 لا دي ده يبقى ده يبقى سعر النهارده بقى ها 267 اه انا اعرف ان 267 آه، 267 لحلوح ها الجرام الجرام ده انت بتراه بالميكروسكوب خلي بالك يعني ف 207 لما يكون 267 ج- ج- جنيه الجرام الواحد ح- لو حبيت تخطب هتجيب لها ايه؟ طبعا لو جبت لها خاتم يعني 2 جرام ولا الكلام ده دخلنا في 500 جنيه مش كده ولا كده فده ايه برضو يدخل في معنى الهديه 500 جنيه برضو حاجه مش مش نفيسه قوي لكن لما يكون ب 10000 ب 15000 يبقى الكلام ده ايه ده حق الرجل حق الرجل ما تقولش انه هديه الا لو كان من الجماعه اياهم اللي في سجن طرق ها ده مثلا كان يجيب الهدية بأربعة مليون بخمسة مليون بالكلام ده ده هدية واخد بالك خاتم سوليتير بتاع أو خاتمين و وخلخال وحاجات زي كده ذهب والقصص دي اه 4 5 مليون ده هديه على اساس ان ايه دي الفكه اللي في جيبه يعني لكن احنا بننظر في الحكم في هذا الى العرف يعني لو واحد جالي من القطط السمان دول اللي هو عنده مليار وانت طالع كده او مثلا 100 مليون دولار و- والقصه دي وانا أنا جبت لها هديه بمليون جنيه اقول له عادي حقها ليه عشان مستواه يسمح ان يديلها بمليون جنيه هديه وتبقى زي الخاتم الخ- الخايب اللي انت بتديه ل- لخطيبتك يعني يبقى انا لما اجي احكم بحكم على الايه على المستوى ما بديش الناس كلها ايه احكاما واحده لكن لما يكون واحد زي حالتنا كده يعني معاه الستر يبقى ايه العشرة جنيه بتوعه لانه ايه جابهم بالتي واللتي فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ودى الخميصه خد بدالها الايه الانبجانيه ليه علشان وده من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام ان هو مش عايز يقول له انا رجعت عليك الهديه بتاعتك انما بدلتها فقط تمام فهو لو انت اللي اديت الهديه لا يجوز لك ان تطلبها لكن لو واحد رجعها لك تاني فيجوز لك ايه ان تاخذها واستدلوا بحديث ابي الجهم من ضمن فوائده اللي الفايده اللي احنا ايه نبهنا عليها دي ف في في صحيح البخاري في هذا الحديث لما أرجعها إلى أبي الجهم قال كادت أن تفتنني تستخو- تخيل ثياب ممكن تفتن النبي عليه الصلاة والسلام أمال زخرفة المساجد بقى والكلام ده نعمل فيها إيه يعني لما تدخل مساجد اللي هي الفخمة بقى الناس اللي هم أصحاب الأموال وعايز يعمل مسجد فخم يعني تبص في القبلة وتشوف الزخرفة ساعات كده لو انت مش واخد بالك تلاقي الزخرفه مثلا اشي بني على اشي بيج على اشي بتاع تقعد تعد في البيج والبني وانت واقف تصلي وتشوف ال- تشوف ده رايح فين وده جاي منين ومش عارفين الكلام ده ودي من علامات الساعه أن يتباهى الناس بالمساجد في زخرفتها والكلام ده حتى السجاد المحطوط على الأرض ممكن يلفت النظر ده كان خميصة النبي صلى الله عليه وسلم قال كادت أن تفتنني أمال زخرفة المساجد أو السجاد بتاع المساجد أو الكلام ده هذا طبعا لا شك أنه أشد قال ابن الجوزي وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب ولهذا حرم الحرير لنعومته وسهولته مش لغلو ثمنه الحرير الخالص خالص ما يعرفش يشتريه الا الناس اللي هم الايه اللي على مستوى عالي جدا الصوف الخالص ممكن يكون اغلى من الحرير ومع ذلك يباح لك ان تلبس الصوف الخالص الصوف اللي الناس بتلبسه ده مش صوف ده كده اسمه صوف لكن الصوف الخالص اغلى من الحرير ومع ذلك يجوز لك ان تلبسه الماس الالماس يعني أغلى من الذهب يجوز أن تلبسه ولا يجوز لك أن تلبس الذهب مع أن خاتم الماس لوحده أظن أنا قرأت في أحداث الجماعة دول الكلام ده أن أقل خاتم ماس من الماس المحترم بمئة ألف وفي بيصل إلى مليون و2 مليون و5 مليون وزكريا عزمي لما دخلوا الخزنة بتاعته في البنك بيدخلها واقف الخزنة بتاعته بيدخلها واقف ماشي حاجة زي الجامع ده كده واخد بالك مش الخزنة بتاعتنا ده إذا كان عندنا خزنة يعني الخزنة بتاعتنا يا دوبك ما تعرفش تحط راسك فيها لأن هي كل العملية اللي عندك إيه شوية جنيهات كده قمت نافشهم ومأستكهم ها لكن تاني بيدخل واقف عنده خم... عنده 300 ساعة 300 ساعة الماس الساعة بنص مليون جنيه طيب أنا يعني لما أقعد قعدت أفكر كده قلت طب الساعة دي لا يستمتع بها إلا وهي في إيدك لكن أنت قافل عليها الخزنة إيه المتعة اللي فيها يعني ممكن انا ابني فيلا مثلا واعمل الاعمده بتاعتها بالذهب الخالص اهو الناس هتتفرج عليه وحاكم انت متعتك احد اهم اسبابها ان الناس محرومون منها هي دي متعتك يعني انت متعتك مبنيه على حرمان الخلق والا لو كل الناس معاهم زي بعض ايه المتعة اللي فيها يعني مفيش انت بتستمتع بالسيارة اللي انت راكبها فخمة مثلا مليون و2 مليون والكلام ده بتستمتع بيها ليه اول ما انت معدي كده تبص كل الناس عاملين لك كده واقفين كده تبص انت بقى في المرايات تشوف حد لسه باصص ولا واذا كنت انت يعني ماشي سريع بتهدي ها يا تهدي يا تعدي مش يكتبوا كده على العربيات اه تهدي طب ايه اللي ادالك المتعه كده بتاع الناس واقفه تبص وبتاع وساعات واحد يصفر كده اوه ايه الجمال ده وبتاع والكلام هي دي متع... متعتك الحقيقيه مش السياره ما انت السياره انت راكبها خلاص زهقت منها لكن كل ما الناس تبص يعني اذا سعاده المرء مبنيه على حرمان الناس منها فلما يكون انا عندي 300 ساعه وحاططهم في في خزنه وقافل عليهم ايه المتعه اللي فيه؟ لا ده انا عايز ابني قصر منيف العالم تعدي تقول ايه الحلاوه دي لا ده ايه العمدان الجميله دي ايه مش عارف ايه ده وانت هتستمتع وانت قاعد في الشكمه كده ولا في البلكونه ولا في البراندا بتاع من نظر الناس وعمالين يبصوا وساعات ايه واحد ياخد صوره جنب القصر وبتاع الكلام ده هي دي المتعه تكون في كده لكن ياخد 300 ساعه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ودي بنص مليون يعني ب 150 مليون جنيه ساعات بس يعني انا مش مش فاهم يعني فهو يعني ال ال ال القصد ان غلو ثمن الحاجه مش هو اصل تحريمها لكن فشوها في الناس وقيام العصب عليها هو ده اللي ممكن يحرمها ممكن تكون عله التحريم زي الحرير اللي هو ايه يشير الى ال- ال- الفخفخه وال- والراحه والتنعم والكلام ده بخلاف كما قلت الصوف الخالص الذي قد يكون بعضه اغلى من الحرير. يقول ابن الجوزي برضو على المقام الثاني بيقول ال- ال- ال- المرقعات التي يتنوق الصوفيه بها يتنوقون بها يعني ايه يعني يفتخر بها هدوم مزيته وهدوم مقطعه ومع ذلك يفتخرون بها يقول لك ده يحرم ايضا لا يحل له ان يلبسه ليه لانها بت- بت- تنبئ اما عن اشاره الى الزهد وفي الاغلب هم بيعملوا كده يلبسوها علشان يقال زاهد عابد متخل عن الدنيا وياخد الدنيا بالموضوع ده في ناس انا اعرفهم من اغنى الناس بالهدوم المقطعه مش لانه يشهد لا لانه يلتمس منه البركه الناس الاغنياء قوي عندهم بسبب الخوف من الحسد وان اللي عندهم يروح بيؤمنوا أو مسألة الايه السحر والأعمال في كل حاجة فيقوم خايف على النعمة تروح منه مش معنى ذلك ما فيش سحر ولا الكلام ولا في أعمال لا في كل حاجة بس عنده وسوسة في الموضوع ده فإذا لقى واحد كده من الجماعة المزيتين المقطعين الكلام ده هو وقال له كلمة طلعت صح بيلبت فيه وممكن يجيب له هدايا وممكن ي- يعزمه على مأكولات شهية و إلى آخره اللي وصله إيه؟ اللي وصله هدوم مقطعة دي فابن الجوزي بيقول أنا مش معنى إن أنا قلت لك ما تلبسش شيء معجب للنفس ونفيس والكلام ده هو إن تروح تلبس لي مقطع لا أنت ممكن تكون لابس مقطع وتكون أسوأ من اللي لابس الملابس القيمة ليه؟ لأن هذه إنما أثارت فيك إيه ال- ال- الإشارة إلى الزهد وهذا أشارت فيه الإعجاب بالنفس فيعني ابن الجوزي ختم آه، خاطرته بقوله فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره وقد ركب ابن عمر نجيبا النجيب والسريع من الايه من الابل فأعجبه مشيه فنزل وقال يا نافع خليه في البدن البدن اللي هو إيه الذي يهدى من الأنعام إلى إيه؟ البيت الحرام لما عجبه ما سابوش قال خد حطه في الايه في ال- الذي يهدى البيت الحرام يتذبح وابى ان يركبه وليه لان ابن عمر كان يعلم الذي يضره من الذي ينفعه وأنا أعلم بعض العلماء الأفاضل كان يدخل دورة المية في المساجد وياخد المساحة ويمسح دورة المية بنفسه ليه؟ سئل يعني عن هذا قال نفسي وأنا أعلم كيف أؤدبها هاجت عليه نفسه مرة أنه عالم أنه فاضل أن كذا أن كذا حب يعمل عمل يكسر نفسه فيه يذل نفسه فما لقاش غير دورة المية في المسجد يمسك المساحة ويقعد يكنس وينظف ويعمل الكلام ده طبعا هو كان بيعمل الكلام ده بعد ما الناس تنصرف وتمشي لكن لو عمل الكلام ده والناس بتتوضا ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيلاقي ألف واحد ياخد منه المساحة عشان يمسح وازاي يا مولانا وازاي تعمل حاجة زي كده وبتاع والكلام ده وفي هذا مزلق أيضا أن يتواضع بأن يركب جواد الكبر وده أسوأ أنواع الكبر أن يأتيه عن طريق التواضع والذل يعني أنا لما أكون مثلا في وسط جماعة من الناس البسطاء جدا اللي هم بيح- مبهورين بكلامي ومش عارفين بتاع وبعدين اجي اقول ايه يعني مثلا يا جماعه واحد جاهل زي حالاتي لما يقول كذا كذا كذا كذا تعليق الناس هيكون ايه أنا- انت جاهل امال احنا هنعمل ايه بقى ده احنا هنشوفنا زيك ده احنا انت احسن واحد ده انت اعلى من الناس ده ابدا ده بالعكس انا جاهل خالص واعرفش الالف كوز الذره ها ويقعد يزرع على نفسه كل ما يزرع على نفسه التانيين ايه يرفعون سقف المديح هو ده بقى أسوأ أنواع الكبر أن ينتزع مدح الناس عن طريق ركوب جواد التواضع لقاؤنا بإذن الله تعالى غدا آه، إن شاء الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بس إحنا هن- هنخلي الخاطرة بين التراويح يعني مش هنخليها في آخر ال-